حصريا على موقع مهرجانات dot com
جيجي ساسو ريميكس عود البنات عالي شقلب لنا حالي يرخص لك الغالي يلي سحرتني عود البطل ملفوف وانا لسه يا ما هشوف قلب ومش منسوف ما انت قتلتني واخداني عال هادي وجمالها مش عادي لما بتيجي قصادي بموت ميتين مرة ما بحبش غير هي وعايزها تعيش ليا الحب بالنية عايزك وانتي حرة يا شغلة أفكاري حسي بقى بناري يا أحلى بنات جاري يا فراولة الحتة عاوزك يا بونبونتي يا صاحبتي وبنتي علشان أشوفك أنتي بعمل مليون خطة الضحكة دي حكاية سكر في كوباية وبقولك بهوايا حبك يكفيني شفتك قمر طالع واحمر خدود فاقع الجو لو ساقع حضنك يدفيني
جيجي ساسو ريميكس
اسمعوا على موقع مهرجانات دوت كوم دي ملك ومش انسان انا حضني ليكي امل يا حبايه رمه جايالي بالبرده اجمل ما تشوف العين انت وما فيش تانيين بهرك ده انا وملايين انا عاوزينك بفلوس احلى من الحلوين ما فيش منك اتنين خلي قلبك يلين وهنبقى عالي العال من الدنيا انا هاخدك آه من جمال خدك هو انت مين قدك يا مركب في الجمال جايالي جايالي ما بتفرقش بالي عايزك ام عيالي وتفضلي معايا يعلق اوقات مرضي في القلب انت نرضي اصرف كل قضي واجيب لك بهدايا الضحكة دي حكاية سكر في كوباية وبقولك بهوايا حبك يكفيني شفتك قمر طالع واحمر خدود فاقع الجو لو ساقع حضنك يدفيني فيكو دخلاوي عدت الاوقات وعمري ما ضاع الفاضي جوه مني جراح ومش مرتاح ومش راضي كل ما افرح يوم الاقيه هموم تحسني مين في وقت الضيق كل صديق يشيل عني مين في وقت الضيق كل صديق يشيل عني حبيب صاحبك جدعان مش مبسوط ومش فرحان جوه في رجوله بره مقتوله في الحياه كلها بتبان القلوب مش زي زمان نفسي اشوف واحد سلكان الكلام على جرح غويط الحكايه خلف الجدران الكينج ده السيد ده ابو ليلى اربط ابيض للفرسان اربط ابيض للفرسان القواد مقفولة روحي مقتولة نفسي أموت عشتي مش مقبولة من جوايا أنا مكبوت اصحى كله كلام ما شفت تمام يقدرني ياللي بعد زمان تعيش ندمانة تخسرني ايوه انا التلفانه من خربان تلاشوني لا ماليش عنوان في اي مكان تقابلوني يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني بكره تيجي وانطركوا اصل لمسنكوا تحتاجوني ناس كتير بتخاف وبتشوق بيستقبل نفسي اشوف مسقوط ولو الموت يجي يسندل طول حياتي محبوس عايش بجاموس ومتعذب والدماغ شغاله والرجاله بتحزن والدماغ شغاله والرجاله بتحزن اهل مين وحبايب مين هما فين دول مش باينين المصلحة بس موجودين احلى مس على اجدع ناس مسح ورقم من المحمول نسيوا عيرتوا لو اصول اللي داير مش معقول اللي مني ده بعني خلاص اللي مني ده بعني خلاص بنت اشوفها معايا بس كفاية ايه تاني هي ليها عيوني أخدت لوني وحناني انت كل العالم وضحكتك بتفرحني طول ما فيا الروح عمري ما حاجة تجرحني طول ما فيا الروح عمري ما حاجة تجرحني يلا حبك موت بعد اي حدود قلبي لك مشدود انت احلى خدود شفتك اتسرقت شكل فيك عشان يلا نخطف وقت ليه كانت شوقت ودع يا دنيا ودع انا اللي باع وما كملش الحياه لو بيك او من غيرك دي هتمشي سلام يا حبي سلام ما عادش غرام ما فيش راحه لو عايزين تشوفوني اتفضلوا باستراحه لو عايزين تشوفوني اتفضلوا باستراحه في السجون هتلاقي خطورة مفيش مب مفيش اسطورة قلبك ميت تمسك مصلة اللي هتنام جنب الدورة انفراد وسقف مفيش كل يوم نص ريقي في عينك عاوز تنسى اللي بيسلمك خد بشرطة وخب حشيش خد بشرطة وخب حشيش الحقوا الأندال معاهم مال وخربينها واحنا مبنا خلوه بختنا مال وعايشينها هعدم الإحساس كرهت الناس وقف عنهم السيد ابو ليلى الكينج وحشكو زعلهم والسيد ابو ليلى الكينج وحشكو أرض زعلهم طب يا فرصة زمان سيطرة جوه وبره مكانه الحبايب عاشوا في العالم والأخصام احنا نحزن الكل لينا يوسع سكة احنا أسامي على الدغري تقيلة ربنا يخلي لك مكة أحلى كنت سيد أبو ليلى أقسمنا لما تشوفنا بتجري تنفسنا لكل حوار الرجولة سيد المجال يحذر منه عراكه بالنار جوه الطابية ممنوع تسوق هنا رجالة قلوبهم قاعدة البرنس أحمد عاشور وطوله مش محتاج له مساعدة الأسلحة عندنا مرصوصة اوعى تفكر تيجي علينا صبري غازي أبو حلوس راجل مشرف كل مدينة حب الناس أغلى من الكنوز مش عاوزين من الدنيا مال الرياسة جمعة عسوس مش بيعشر إلا الرجال ما نحبوش شغل التغفيلة لما بنضرب نضرب وش المحارب شكل أبو ليلى مش بيخضر ولا بيغش مفيش حاجة اسمها عن هادي أصل حلاوتها في حماوتها أدم النادي وزين النادي احنا سهم الناس حبتها لو هتسيح هنفرمك فرمة تجيب الحب تطلب عيوننا الزعامة حسام أبو كرمة الناس لقربه يابا بتتمنى الضبية فيها وحوش عنديلة احنا اخوات على اي مدار سالم ابو ليلى وهان ابو ليلى ارفع شعر لعبة الكبار عيلة ابو ليلى دي عيلة محبوبة في عيلتنا المرجلة مطلوبة المنفذ تامر ابو ليلى ما يعاشرش صحاب معيوبة المتعامل كريم عسلية من سلاحه اخصم ومضروب احلى ادارة رجولة سنيني اجدع اخ اديله عيني اللي مخلص اي حكاوي الادارة عمر الجاني حمو بيك عمل انفجارات مهرجان باسم الفرسان حسن شاكوش نجم المايكات علي قدورة يعني الجران المتعلق نور التوت خمسة علينا جبنا ترندات في التوزيع في جود دخلاوي ده بصمته جايبة في مليارات الكلامانسي اسلام المصري ثابت وجوده وسط القنوات اسلام ساسو اللي مشرف الحاوي نجم يابا الورقات حمو صبحي ادارة التيم في اي بي عن البشوات اخو صاحب واحلى بالا هو اللي عامل انفجارات مرحبتين خطوة عزيزة معدين من غير فيزا اسمها الملك جيت الجيزة البس مصطفى الغزالي ضرب نار للصباح احنا ضد الجراح يلا من غير سياح خد خزنة الآلة الشباب وخدت انتباهكم لعينيكم بصة ليا انتوا واخدين اتجاهكم في المشاكل والأذية عندك أدرى من الندالة والأيام والخيانة اصحى صحصح للرسالة انتوا بتخونوا الأمانة والعو كلها بتطير والاخصام بالضرير وانت مسكت السرير كنت تدخل في اشتباك شافني وعمل معرفنيش والحاكم يعمل اللي انا فيه زي عمه بقرش حشيش انت وشك زي قفاك ده انا وزير الشباب عندي بخلب وقت
نفسي مني سرحان هاتني فودك او شريفات انحرفكم بالجاز العلقه بالجواز ده الغرام هو المراد ده انت لف في السنين ده انت ابدع فيتامين كوكو خدني الحنين بحبها من غير ما كله يدخل في المود الصحاب غير منسود ما في اي راجل موجود ده انتوا كلكم عيال الكل شغال في الارشاد كل عارف على عداد فوق يا حد تخان كلكم ماشيين شمال نمبر وان ده ضرب جاد مش شايف فيك وحد ده مسند بابا بسات اوعى تتكلم قصادي انت نامي بتروح انا بفهم عدل وهدوء لا مفيش كنترول لا انتهت يا اخرك فاضي عيشة مرة جوه بره كله على بعض بيتكالب روح في ثورة مستمرة محترم مع خلق سالم بعضي مدني قطر شطني بس أنا واقف وصاحي ألف جن خلاص ربطني بس نضضته بسلاحي بس نضضته بسلاحي كنت ده لما بتقول شباب ولا نصها مسطول لو قبل دراع طبول يبقى امن مستقبله يعمل باب وياخد تالتة يسيب شوية ياخد بشنطة اخرها غبت ورحت في ورطة والدكتور مرضاش يقبله والدكتور مرضاش يقبله قلبي واقع قتيل انت خاف مستحيل مش هتلقوا البديل عمركم يوم ما توصلوا لي دول صحاب الرخاص ليك واعمل رفاص دول كتيبة اشخاص بس انا واقف بدون أول بخطف أنظاركم وبوشوشكم هنوركم هجمة حوار بيدوركم انتوا مني تروحوا فين سمعي وانتم خرفان ده انتوا حبة نسوان عملتوا ايه في الأركان ده انتوا من جواك وحشين ده انتوا من جواك وحشين ريح اللي في بالكم مكان محدود جاي من هنا قبلنا علينا سود وانا الارض سامي انا لسه ما اتهزتش أفضل على إيدي دابت واللي خلف ما ماتش أنا عندي الضحكة غابت لو يحصل إيه ما اسكتش آه لو يحصل إيه ما اسكتش أرض الجيزة جناح الآن أرض الحمل والسد العالي بص مصطفى الغزالي بص مصر هو الزعيم الأسطور كله تحت أمري ومش هحب غير حب عمري هنقوله أمجد باشا الغمري مفيش معاه ولا سين ولا جيم بنسوي في أرض اللعيبة المنياوي اختار شنيبة الهبة محمود باشا أبو هبة اللي يعدينا هيشوف دمار اللي معاه مفيش وزار واللي يساوله ياخد عيار على محمود باشا النجار ارمس على عالم الكبار وقت المعارك هنا باللم احنا الليله وبكره وامس هنقولوا على دوله عين شمس مصطفى باشا النشاط جنج الحروب عنده غريزة نكتب أقسامه بتميزة أنا مش حبانة بفريدة يعني عمود كردان الجيزة يسجود زعيم الحماس سبعه واقف زي الجمال أقل إنجيل واقف أول أمل اللي زاولة جاي يشوف نيمة البحث زي نزل أسطوري هيجي يا سبت حضوري ده وبينفذ على الفوري الفارس بكرة بعمر صاحب دولي يعني المهم مش الرئاسة اصحاله يا غالي ملوك الموضة ضيف كي مننا كل الناس اختار مثل الكوارش يعني الفخامة في أي حتة سايب علامة أسد الجيزة صاحب الكرامة هيمن النوبة أبو بارو عن تمنى رجولة متكاملة اللي ندم أي حملة الجنجبيب وعبد الوهاب اسكندرية القوة شاملة بني مزار مصطفى زوم بيطلع باشك من الرملة احنا نعمل زلزال ميس عمره ما يتقال احلى ميس على الخال الخال ده مجدي عزام بيكا قاهر الوحوش الشاكوش حسن شاكوش علي قدرة عن الكروان نور القد ما بنحلوش شبهنا في جد خلاوي قدام وانتوا ما تاكلوش كلامنا ده افكار شاعر كلام خطر بيشد وشوق إدارة فوق الخيال بشهادة كل المجال أحلى إدارة محمد جندي اركنوا يا حبة عيال وأحلى مسا عليك يا بلا مدخل عرض الفرسان
بنت الجيران شغلة انا عنايا وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه شفت القمر سهرني لياليا وهموت عليك رب العالم بيا سيب شباكك مفتوح ليه ليه تقفليه بهوايا انت قاعدة معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مراية العين خليكي لو هتمشي انا ليكي انت ليا انا ليكي احنا الاتنين قطعين تسيبيني اجرح حياتي وسنيني ابوه ومش على ايدي واشرب خمور وحشيش وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقي لغيري ايوه انا غيري مفيش سكر محلي محطوط على كريمة كعبك محني والعود عن القيمة عليكي بس تخلي العقل مجنون دوبت قلبي بخطوة من رجلي سحبت روحي سابتني وراحت لي انا ليك وبيك ومعاكي لازم اكون شغلاني مش هقولك تاني لو ألف حاجة وجعاني بشوف عينيك ارتاح يا ملاكي تروح حياتي فداكي هفضل وراكي وراكي في أي مكان يتراح بصيلي الزواج تكميلي سيب عينك تحكيلي اللي انت مخبياه وقوليلي فهمتي ايه من عيني وعلى السؤال جاوبيني لو تحبيني قوليلي فهمت عيني من قبل ما اتكلم مش عايز غيرك عليك انا مصمم عودك جمالك كل اللي فيك يضحك دمك خفيف وضحكتك شاربة زي العسل روحك يا حلوية عشان حبك محتاج لمليون قلب عشان حبك محتاج لمليون قلب
Nasıl sevdiğim anlatamam Geldim kapına her zaman Mecnun gibi oldum sana Yardım et bana
يا ويلي شو عملت فيا جابت اخرتي بايدي مجنونه وبتموت علي وربي مو ندمان
Hoş geldin sen hayatıma Delin oldum ben bir anda Sanki aşık oldum sana Yardım et bana دوابوني حركاتك قتلوني نظراتك يا ويلي عاد حكاتك جابت لي الجلطه
Tutuldum o bakışına Kalbim hep senin yanında Kurban oldum yaradana Hastayım sana خربت لي بيت المجنونة يا ويلي علون عيونا والله بعمري ما راح خونا والكم حياتي
Bıraktım kendimi sana ne ettin bana bir anda hayal oldun tek sen bana kalbim hep yara حبي وحبك مش غلطة وقعتيني بورطة وايدك ع قلبي بحطها وبصحى
ابو العلي باز وخاب ما فيش يا اخويا اصحاب ده الحب حبل وداب والنية بايظة هقطع وطار ودموعي كالمطر اكون انسان خطر صايم على الامة فطار والخلق غلسة ما اسمعوش من امي على الطاحوش بالجرح ما يتوصوش ودموع على الرموش طب امتى افرح مفيش فلوس ماليش حظ انا هنحوس حقيقه مش كابوس في الوش سلام ويبوس وفي ظهرك يكرم تغلط تموت احنا ثابتين وجود معانا مفيش حدود ما اسمعش منكم الردود من يومنا تقال طلقات تنش نظهر لازم تكش وطنا الف وش معانا مفيش معلش ما احنا الابطال
مافيا فوق خربان قدامي تفوق مروش ولا يوم بروح بدماغي فيكم بسوق فين يا توكلني ابني بشاه اما انتوا ناس دكاشة عامل معاكم كل اشياء انا عندي ليكم في الاشياء اختاروا مني تعمل صايع في ثواني تكون ضايع وبأقسامي بضايع أصل العمر رفيع ما فيهمش جدع قدمت السب بعديها خسرت الحق ما في الصاحب في ست من الهم خلاص بتهب وقلبي اتوجع دمار شامل بالمطوب متعامل اصحى المدينة اتعامل دول احلى اخوات وزمايل وبولا دي دولة خالد بيئة فرحته والعة حريقة احنا الاسود الجريئة ملخافش لو دقيقة احنا العتاولة
امشي فين مفيش طريق يمين كل الصحاب طالعين لما ازعل اشكي لمين ما كله باع مارش مارش معايا ما تتعورش تتعور ما تتعورش كله قدامي طب انا خصمي ضاع سارب كاس في الحب انا استاذ وحبيب عيونه الماس حياتي اغلى الناس بموت في امي
غيرك ماليش يا حبيبتي ما تبعديش يا حمامة قوم خفافيش دي جامدة بجد تريش في قلبي ضمي
اجمل صوت انت عسولة cute المس ايديك بموت حبك عدى الحدود يا بطة مزة عشق الحياة علي ده من كتابي دلوقتي وبنساه لو بس اعود معادي افرض فرصة
اشرب حشيش لو يوم ما تكلمنيش حبيبتك يعيش غيرك ما بتغرنيش والباقي فترة امي العيال نظرة عينيك خيال عندي اغلى من المال ومهما ضاق الحال معايا عالمرة وسط اسود لو مرة اضحك بموت ومش مرتاح مكبوت الدنيا عيونها سوق خطفت قلوبنا كاره الحياة جسم الهموم ماسكاه فرحي مش عارف القاه وصاحبي ازاي انساه يعشر بينا
مجروح مجروح ويا روح مع بعض تروح الشر بقى مسموح وفي اي سكه بروح موتوا قلبي شارب خمور والكاس داير بيدور شفت من الناس غرور والناس بترش بخور سلام يا صاحبي
مفيش تغيير حتى الصحاب بتغير ربع الرجالة خراطير أخصمنا بهم كتير بس ثابتين حبيت مراجيح وكبركم عندي ميح تغلط هتشوف تجاريح بلف في ثانية بيح ما عدت خير ما عدت خير بناء أسود الكلام ويانا بحدود في المرتبة اللي نفوت مدينة عامر جبروت وقلوبنا عفارية من يومنا معلمين فرحة وكلنا جايين خالد بيها الزعيم هتزاوله تشوف جحيم عايش برجولة بضرب رصاص مؤمن أبو العيلة الأستاذ محبوب من كل الناس وهشام أبو العيلة الأستاذ الناس بتحبه احمد وردة في مجاله هو الكومندا محبوب من كل الحتة ما يمشي من اي دكة وصاحب صاحبه محمود ابو يوسف عمره ما ينام خايف مصطفى الجوكر ده الناس يغلط ما يقولش انا اسف ما بيجليه عايشين ابطال علي السكر قتال وزيكو يعني السندال هو البابا وانتو شمال اسمه مش هيعيش هون يا رب على كل كبير وشاب واحد ابو العين التوب من غيرك الدنيا ما تتحاب انت البراءة ضاربين بالنار ايمان من وجه جزار يقطع لسانكو لو طار اصحى لبرايم شيطان ملك الحلاقة بسام القلوب يتنفس كل المطلوب الباشا نازل محبوب الذنوب دلعت العيلة خصمينا اتألم مصطفى الشكر المعلم اسلام كسو قدامه توتو عند الناس تتعلم قلبته خطيرة فصال كروان في مجاله هو السلطان وسامر الميدان الفنان في مجاله ساب الكيان ملوش مسيح كتب الكلام عبده كلامه تمام خالد نوره توزيعه قدام وفوجيك الاعلام احسن اداره دول قالوا راحوا سابوا باعوا لما كنت انا مشتريهم لا مش محبة دول رخص عن التراب مالي عينيهم دول قالوا راحوا سابوا باعوا لما كنت انا مشتريهم لا مش محبة دول رخص عن التراب مالي عينيهم كله راح كله باع كله راح كله باع تحية خاصة طالعة مني ليهم وانا بهنيهم كلام كلام كله كلام بس انا جميلي كاسق عينيهم تحية خاصة طالعة مني ليهم وانا بهنيهم كلام كلام كله كلام بس انا جميلي كاسر عينيهم كله طعن في المكان كله طعن في المكان اذبح لوشة كان ايه هيحصل لو تسلكوني ده العمر مرة مش مرتين يا عالم ناقصة مش حد فرصة وبطوبة واحدة هوقع عصفورين شفت بدري من اللي شفته يا ناس من صغري العشا والله ما كانت عمري مش ناسيكم يلي بعتم فاضليكم بدأ الحساب عنده منه تحية خاصة طالعة مني ليهم وانا بهنيهم كلام كلام كله كلام بس انا كبيلي كسر عيني كله طعن في المطعن كله طعن في المطعن حريقة برودكشن سلطان الشام ده number one مين في المجال ده ما يعرفوش مش ماشي علمه جوه الترند راحت عليكم فما تزعلوا
انا البطل اللي نفسك تقلده اي حد بالرباج بسكته اتلم فيكوا بصبع واحده ثبته رمضان بس مجرد اسم بيشتته رمضان جمهور الودني قال لي اعمل انفجار اداني اشاره وقال لي غير المسار لو الدنيا مره واحده بيكون ولعت اعرف يا ابني اني دوست على الزرار مين اللي قدي انت اخرك هتتفرج انا صاحب الملعب وانت قاعد في المدرج من وانت صغير حذروك كتير زمان ان الاسد مفترس مش بيهرج انا البطل اللي نفسك تقلده اي حد بيهري باجي بسكته اتهمى فيكوا بصبع واحد اثبته رمضان بس مجرد اسم بيشتته رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان
ما تحطش نفسك قدام قطر ما بيوقفش هما عاملين عتاولة وبالنسبة لي طفش مفيش حاجة بالنسبة لي اسمها معلش اختار كلامك وانت معايا ما تخرفش المحترم قبله واديله احترامه اما اللي يجي يعيشها يقل من مقامه واللي هلفظ بكلمة هقطع له لسانه لو كنتوا كتير رمضان بتقولوا طب ميزانه ببص لفوق ومفيش وقت تضيعه اتقل ما فيكوا يقف قدامي وسمعه لم اصحابك هاتهم يلا يشجعوا واهنتي ليه هتفيدوا يا ابني تلمعوا محتاج تشب وبرضه عمرك ما هتطني مفيش مقارنة بين عشان تيجي تكلمني يا ويلك اللي هفكر تيجي تزاولني هتحصل اللي قبلك مين فيهم كان حملي انا البطل اللي نفسك تقلده اي حد بهري باجي بسكته اتهمى فيكوا بصبع واحد اثبته رمضان بس مجرد اسم بيشتته رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان
من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت صفت النجوم أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا ما فرقش معايا الهجوم لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك اسأل عيلتك تقول لك
بنشوفه من وراك
اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك من يومي واخد قراري هفرد جناح اطير بكره هركب فيراري وهكون من الاساطير وحلفت لا يعرفوني وهغني ويسمعوني وكل في كل شارع صوره بالحجم الكبير ومدور عالبداية ولا تزعل عاللي راح واللي يقولك كفاية رد عليه بالنجاح طوبات حدفت بيها اكبر وقف عليها شمسك أول ما تطلع هتلاقي التلج ساح من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت صفت النجوم أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا ما فرقش معايا الهجوم لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك اسأل عيلتك تقول لك
بنشوفه من وراك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي
مهرجانات.com انتي بسكوتة يا مرمشة مقرمشة يا بنتي ده انتي قطة مخربشة مخربشة اموت فيكي وانتي مفرفشة منحكشة قاعدة جوه قلبي مربعة انتي لوحدك مربعة كل حاجة فيكي ليها منفعة متدلعة فيكي كل حاجة مسجلة انت زي اللد منورة شطك معرفش ايه جرى شايفك قمر ومنورة سمايا سمايا ست البلد يا ساكنة جوايا انا بنسى الدنيا دي وانت معايا معايا حلوة الحياة جميلة وبيكي بيكي قابل حياتي من اجل معليكي عليكي اديني ليا وانا هفضل ليكي ليكي انت بونبونة يا ملبسة انت عالجمال متأسسة يا بنتي انا عاوزك كويسة كويسة انت مسكوتة يا مقرمشة
J'aurais supporté les lames qui me traversent le corps et qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les balles, dissocié le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile. Mais j'ai su voir dans ton âme, j'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent. Donc j'ai dû briser le vase qui contenait ton esprit. Ya Habibi, ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en absence à laisser place à l'ennui.
هقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليكي بغير مش بثبت لك إني جامد ولا عايز أبان تقيل أنا أنا أنا أنا بناديكي يا حبيبي بناديكي تعالي لي بناديكي أنا هنا بناديكي تعالي لي بناديكي يا حبيبي بناديكي أنا هنا بناديكي يا حبيبي بناديكي يا حبيبي Ya Habibi, ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en absence à laisser place à l'ennui.
مالي انا ومالها مالها خليها في حالها حالها مش هجر شكلها شكلها ما انا عارف انها هترجع تاني بمزاجها حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي J'aurais supporté les larmes qui me traversent le corps et qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les balles, dissocié le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile. Mais j'ai su voir dans ton âme, j'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent. Donc j'ai dû briser le vase qui contenait ton esprit. Ya Habibi, ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en absence à laisser place à l'ennui.
هقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليكي بغير مش بثبت لك إني جامد ولا عايز أبان تقيل أنا أنا أنا أنا بناديكي يا حبيبي بناديكي تعالي لي بناديكي أنا هنا بناديكي تعالي لي بناديكي يا حبيبي بناديكي أنا هنا بناديكي يا حبيبي بناديكي يا حبيبي
Ya Habibi, ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en absence à laisser place à l'ennui.
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
Ya Habibi, ya Habibi,
يا حبيبي يا حبيبي
جانبها دوا دوا جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم على كده بقى درجي حلنجي ومزاجنجي بس جد ومش كلامنجي ده فتني هوسني تعبني مريحني واشواقي مرجع قوي اشواقي مرجع قوي اشواقي مرجع اصل اللافندي ده في حته تانيه عندي مترستق جوا قلبي وفي قلبي له غلاوه اصل اللافندي ده في حته تانيه عندي مترستق جوا قلبي وفي قلبي له غلاوه جانبها دوا دوا جرح قديم ويجدد روحي راحت مني نني عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوا قلبي سابلي بصمة بسمة العيون ورسمة الشفايف شايف الحلاوة
قوم غني وسمعني وخلينا نغني معاك قوم علي الصوت فرفش حبايبك اهم وياك والورد دواميس رانة وتفضل ذكرى جميلة ما بينا وينور قمر الليل ويضحك لينا في سما انا عايزك بقى ترقص وتغني افرح بقى واعمل زي سيب نفسك للمزيكا بكرة ده أحلى اسمع مني أنا عايزك بقى ترقص وتغني افرح بقى واعمل زي سيب نفسك للمزيكا بكرة ده أحلى اسمع مني يا حبايبي يا قرايب ويا صحبة وملهاش زي هنا لمتنا وضحكتنا وفرحة بكرة الجاي وحشني وحشاني أيامنا أحلى أيام كل اللي فايتنا لازم هنعوض قدام أنا عايزك بقى ترقص وتغني افرح بقى واعمل زي سيب نفسك للمزيكا بكرة ده أحلى اسمع مني أنا عايزك بقى ترقص وتغني افرح بقى واعمل زي سيب نفسك للمزيكا بكرة ده أحلى اسمع مني انا عايزك بقى ترقص وتغني افرح بقى واعمل زي سيب نفسك للمزيكا بكرة ده احلى اسمع مني انا عايزك بقى ترقص وتغني افرح بقى واعمل زي سيب نفسك للمزيكا بكرة ده احلى اسمع مني